بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد اشعياء 53 وده اشهر اصحاح في اشعياء احنا قلنا من 40 للاخر كلها تعزيات ونبوات تعزيات بتقول ربنا بيحبنا قوي وبيعمل اي حاجة عشان نوصل للسماء ونبوءات هيقول لنا فيها نوصل للسماء ازاي فكل النبوءات بتشاور بوضوح زي ما شفنا امبارح في أربعين انه المسيح جاي وجاي عشان يخلصنا وجاي عشان يشيلنا كخرفان وياخدنا معاه لكن فضل الفداء مش مفهوم ومش واضح وبدأ أشعياء يذكر كلمة غريبة شوية عبد بار كلمة بار تقال غالبا على ال perfect man ومفيش حد بار ليس بار ها ليس ولا واحد منين يا أشعية بتوصف ان في عبد عبد انما perfect ما هي ما جاتش كتاب نفسه قال مفيش عبد بار ليس بارا ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد عشان كده فكركم لما الشاب جه سأل المسيح قال له أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية قال له استنى أنت بتقول عليا صالح ليه لأنه ما كانش حد يجرؤ يقول كده لأن الكتاب بيقول ليس أحد صالح فالمسيح قال له أنت شايفني صالح طب مش ما فيش حد صالح طبعا هما بياخدوها يقولوا يبقى المسيح أنكر إن هو صالح لا ده هو عاوز يقول له شاطر انت حسيت ان انا صالح طيب والكتاب بيقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد يبقى انا ايه فاهمين عاوز يوصله لايه يعني انت حاسس بضميرك وبقلبك ان انا صالح طيب ليه سمتني صالح بدل انت حاسس بكده وانت يهودي عندك بيقولوا ان مفيش صلاح في بشر مفيش حد بيرفكت في الناس يبقى انت قربت اهو فاهمين الفكرة إذا الآية اللي بيقولوها شهود يهوى عشان يقولوا المسيح قال أنا مش صالح ده مقصود بيها إن أنا, إن أنا صالح لأني أنا هو الأب هنا نفس الموقف بدأ أشعية يتكلم عن العبد البار وهتلاقوها في إصحاحات كتير قوي وطبعا أنا نفسي على الأقل لما تروحوا الأسبوع ده تقروا من 40 ل 66 يعني واجب 27 إصحاح تطلعوا فيه أي إشارة للمسيح وأي وعد من المسيح أي إشارة هتلاحظوها أنتوا هتلقطوها أنتوا هتعرفوا تطلعوا إشارة لربنا يسوع حاجة خاصة بيه ما ينفعش تنطبق على حد تاني وأي وعد منه لا تخف أنا بحبك أنا معاك هتلاقوا من ده كتير أوي عاوز أقول لكم إن أنا بستعمل الإصحاحات دي علاج للاكتئاب وصفة بلدي خدتها من سنين وجربتها فايه اي حد عنده قلق شديد او عنده ازمة شديدة او عنده اكتئاب شديد اقول له عليك بأشعية اقعد معاه كده ساعتين وهات السبعة وعشرين اصحاح ورا بعض مش هتفهم ربعهم نصهم مش مهم افهم اللي تفهمه انما هتطلع من السبعة وعشرين اصحاح وانت شامم نفسك حتى لو ما فهمتش كل اللي اتقال لأن كلها تشجيعات وتعزيات وكلام واضح شوفوا بقى إصحاح 53 ده في المخطوطات بيبتدي بأيتين من قبله عشان كده تلاحظوا في النص اللي في إيديكم في الكتاب مدخل آخر حتة من 52 عليه وهو عمال يتكلم بقاله كام إصحاح لما هتقروا عن العبد والعبد دي حيرت المفسرين اليهود واخدين بالكم لأنه إيه العبد البار اللي مفرح ربنا قوي ده انما عبد طلع نزل عبد بس بار ما بيغلطش ابدا فكانت لغز وصح 53 هيفك اللغز بسهوله جدا يقول هو ذا عبدي ده ربنا اللي بيتكلم يعقل يتعالى يرتقي يتسامى جدا ايه ده ربنا بيتغزل فيه ايه العبد ده اللي ربنا قاعد يتغزل فيه يقول سلام على العقل سلام على الرقي سلام على التسامي يا سلام على التعالي ده ده عبد كما اندهش منك كثيرون كل الدنيا هتقف مش مندهشة لأنه ما جاش ومش هيجي زي كده كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل يعني إيه الغريب قد ما اندهشوا منه قد ما أفسدوه يعني إيه شوهوه شوهوه دي هتتفهم في الإصحاح اللي جاي أكثر من أي حد على قد ما هم مندهشين من جماله على قد ما شوهوه أكثر من أي شخص وصورته أكثر من بني آدم خلي بالكم المعنى هو أكثر من بني آدم فاهمنا؟ هو ما ينفعش يبقى بني آدم بس ما تتفهم ما تجيش صورته أكثر من بني آدم عشان كده في كلوس يقول صورة الله المنظور هو مش بني آدم عادي هكذا ينضح أمما كثيرين يعني إيه هيفضل كده أمم يطلعوا من تحته ويتأملوا في جماله أجيال من أجله يسد ملوك أفواههم عارفين لما الواحد الدهشة تمتلكه يحط إيده على بقه كده من اللي مش مصدق ملوك هيسدوا بقهم وهم بيتفرجوا على المنظر لما يستوعبوا انه ده ربنا ده مش انسان عادي لانهم قد ابصروا ما لم يخبروا به وخلي بالكم هنا بيتكلم عن ايه عن امم وملوك ايه يا اشعيا انت طلعت من كونك يهودي تخليت عن قوميتك انت بتتكلم عن امم من امتى الامم محطوطين في الحسبه هنا اشاره انه المسيح ده مسيح الكل مسيح العالم مسيح الأمم مش مسيح اليهود أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه فهموه شوفوا بقى الأمم ما كانوش عندهم نبوات ولا عندهم هيستوري مع ربنا إنما الجماعة اللي ما سمعوش دول قبلوا المسيح أسهل ما لم يسمعوه فهموه يدخل بطرس يوعظ لناس أمميين ولا بولس تلاقي الناس تؤمن على طول واليهود اللي سامعين بقالهم ألفين سنة دماغهم ناشفة مش راضيين يقبلوا هنا بقى ده أشعية سمع أن ربنا بيقول الكلام ده بيقول عبدي يعقل ويتسامى ويتعالى ويرتقي جدا والعالم كله مندهش وصورته أكتر من بني آدم فأشعية فهم ما هو أشعية من بقاله فدة ابتدى يفهم من إصحاح 40 لما قال لنا يراه كل بشر ابتدى يفهم إن ربنا جاي فأشعية بقى بيقول لربنا يا رب عاوز أقول لك حاجة محدش يصدق اللي أنت بتقوله ده ما ينفعش حد يصدقه يا رب يبقى اللي بيتكلم هنا إيه أشعية بقى من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب يعني مين هيصدق الخبر ده أنا مش قادر أقول للناس هيضحكوا عليا هروح أقول لهم ربنا هيجي يمشي على الأرض برجليه محدش هيستقبلها دي لغاية النهاردة ها لغاية النهاردة يا رب من صدق خبرنا تيجي تقول للناس كده يقول لك حاشا حاشا كفرة ليه كفرة ليه خبر غريب جدا طبعا يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب خلي بالكم الكلمة استعلنت محدش هيقبل الفكرة دي إلا بإعلان إلهي فكركم ربنا يسوع قال تلاميذ مرة مجمعهم كده الناس بتقول عليا ايه قالوا له في ناس قالت يوحنا وفي ناس قالت أرمية وفي ناس قالت واحد من الأنبياء قال لهم انتوا بتقولوا ايه فقام بطرس المندفع قال له أنت المسيح ابن الله الحي قال له طوباك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك ده مش كلام بشر انت استعلنت لك ذراع الرب انت قبلت الاعلان انت ربنا كلمك في قلبك ده مش كلام بشر مع بشر ده درس ما يعرفش الانسان يقوله لاخوه الانسان مش هيستقبله ده لازم ربنا اللي يقوله عشان كده يقول لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس ربنا هو اللي بيعلن طب بيعلن لمين مين ياخد الاعلان المسيح شرحها مرة قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه هذه الخبر يعني عن الحكماء والفهماء وإيه وأعلنتها للأطفال يبقى كل اللي جاي زي الطفل كده يقولوا له ربنا جاي على الأرض يقول أمين إنما اللي بيفكر يقول حاشا فاهم إزاي؟ إنما اللي لغى دماغه وبيقبل ربنا يقول له هجيلك لغاية عندك عشان تجيلي بعد كده يا إنسان ويبقى الواحد فرحان بالإعلان الإلهي ربنا بيعلن عن نفسه لكن لمن استعلنت زراعة الرب كأن إجابة السؤال ده كلمة واحدة من صدق خبرنا لمن استعلنت زراعة الرب نقول لأسعية ما تخافش يا أسعية الأطفال الأطفال هيصدقوا وكل من كان طفلا هيصدق عشان كده احنا في كل قداس في آخر القداس أبونا بيقول حاجة سرا وفي كهنة قدام كانوا يقولوها جهرا بعد ما يخلص الذبيحة خالص والناس كلها تتناول يبص كده للسماء وهو فرحان يقول قد امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من هذه الأسرار المقدسة لأن ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنسان هذا أعلنته وأعددته لنا نحن الأطفال الذين لبيعتك يعني اللي لا يخطرش على بال إنسان ولا حد يقدر يستوعبه كان في إيدينا واديته لنا احنا العيال بتوعك يعني يقول على نفسه على كل الشعب نحن الأطفال الصغار احنا عيال جينا ركنا دماغنا ومستعدين نقول طول القداس أمين تقول هذا هو جسدي نقول لك أمين تقول هاخدكم السما نقول لك أمين تقول أنا مت عشانكم نقول لك أمين كل اللي هتقوله هنقول لك أمين إنما الحكماء والفهماء كل ما هيقول حاجة هيقولوا له إيه حاشا مفيش أمين فمش هيقبله لمن استعلنت زراعة الرب هيحكي القصة بقى نبت أمامه كفرخ ده أشعية بقى هيحكي لنا حكاية هذا العبد نبت قدامه كفرخ الفرخ يقوله الراجل المطرود العبد النكرة إنما كلمة نبت دي نبت يعني طلع زرعة من الأرض يعني إنسان يعني في الصورة إنسان عادي اتولد زي أي حد بيتولد ولكنه نجار محدش يسمع عنه كفرخ كعرق من أرض يابسة عارفين لما تكون عرق, عرق يعني حاجة نباتية كده من أرض يابسة أرض يابسة ما فيهاش أي حاجة وطالع منها عرق كده الأرض اليابسة إشارة لإيه البشرية اللي ما فيهاش حد عدل إنما ده طالع كده عدل كعرق من أرض يابسة كل العبيد احنا اسمنا عبيد كبشر كلهم أرض يابسة إنما هو نبت كعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه من ناحية الجمال البشري أو اللي هو المركز والغنى والعظمة الأرضية ملوش في الحاجات تقول ده ملك ما يبانش تقول ده عظيم عظمة الدنيا لا ما, ما عندوش غني لا ما فيش لا صورة له ولا جمال فننظر إلى إحنا يا بشر يشدنا إيه العظمة والفلوس ما فيش بقى من الحاجات دي ولا منظر فنشتهيه يعني إيه ما عندوش من الحاجات اللي إحنا بنشتهيها ما عندوش المراكز والفلوس والكلام اللي الدنيا بتجري وراه محتقر كلمة صعبة قوي محتقر محتقر أيوه من صغره محتقر تصوروا يتولد وسط البهايم منتهى الاحتقار ده أفقر واحد في العشوائيات ما بيسمحش لابنه طفله يتولد وسط البهايم في العشوائيات اللي هي كحيته خالص دول يوم ما تكون الست بتولد الدنيا كلها بتقف تخدم عليه وبيجيبوا لها يستلفوا لها بطانيه تحط عليها العيل اي حاجه مع الفقر الشديد انما ربنا يسوع المسيح اختار اقل من ده كله فصار محتقر بارادته مخزول من الناس اهي دي تاخد يعني العمر تامل مخزول من الناس كم مرة خذلوك يا رب وما زلت يخذلوك ونخذلك كل يوم اليهود خذلوه التلاميذ خذلوه الرومان أصحاب القانون خذلوه اللي تربوا معاه خذلوه بطرس أقرب الناس ليه خذله يهوذا اللي عمل معجزات باسمه خذله مخذول من الناس هيرودس اللي- وبيلاطس الولاة اللي يعني فاكرين نفسهم بيحكموا بالعدل خذلوه مخذول من الناس رجل أوجاع رجل أوجاع يعني إيه؟ يعني خبرة في الألم هتيجي بعدها مختبر الحزن عشان لما واحد فينا يحزن يروح جاري على المسيح لأنه اسأل مجرب ولا تسألش دكتور أكثر واحد خبرة في الحزن ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح كإنسان اختبر الحزن أكثر من أي حد توجع أكثر من أي حد محدش في الدنيا يقدر يقول له أنت بتوجعني أكتر منك يقول له لا أنا أكتر أنا دي ظبطتها إن أنا أكون أكتر من أي إنسان توجع وأكتر من أي إنسان حزن عشان فيما قد تألمت مجربا أقدر أن أعين المجربين فلازم أبقى رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر أو مسطر عنه وجوهنا مسطر مستر إنما معناها يعني مش عاوز يبص لوشنا ايه ده يعني ايه الكلام ده من امتى يا رب انت بتحب نبص فيك وتبص فينا وكده في وقت صليبه لا شك انه المسيح غمض عينيه كتير وغمض عينيه عشان ما يشوفش خليقته اللي حبها وخلقها وعملها وجملها وزينها وهي بتعمل فيه كده عارفين لما الواحد يبقى مش عاوز يشوف عشان اللي بيحصل ده صعب قوي ان الوجوه دي اللي هو عملها بايده وحبهم وبيفديهم في اللحظة دي هما اللي بيضحكوا عليه ويستهزئوا بيه ويفغروا أفواههم ويشتموه ويبصقوا عليه سطر عنه وجوهنا فاهمين المعنى يعني مش قادر يبص محتقر تاني فلم نعتد به ده أشعية كأنه واقف تحت الصليب وبيبص حواليه وبيكتب بالظبط كده فبيقول في الآخر أهو محتقر ولم نعيره اهتماما أهو لص زي أي لص هيموت وخلاص شكلها كده لم نعتد به لغاية كده هو بيوصف الصليب من غير ما ي- ما يحكي لنا ما وراء الصليب بقى يعني الأحداث بس المنظر المنظر ما فيش منظر واحد مشوه الدم مغطيه من راسه لرجليه عريان على الصليب بيتشتم لا صورة ولا جمال آه، رجل أوجاع مختبر الحزن ولم نعتد به كيهود بيتكلم بلغتهم لكن طلع فيها لكن بقى لكن هو ده هنا السر أشعية أدرك السر اللي اليهود ما كانوش دريانين بيه وهم تحت الصليب أشعية أدركوا قبل لكن أحزاننا حملها أتاري هو الصليب ده عشان أي حد يحزن ربنا يقسم معاه ويشيل معاه ويقول له هشيل أنا الجزء الأكبر واديك حتة بس عشان تشيل صليبك وتيجي معايا السما أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها أوجاعنا دي مقصود بيها كمان كل عقوبات الخطايا احنا نست يعني 100 تأبيدة و100 إعدام إنما كل الأوجاع دي حطها في نفسه أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه أشعياء بيتكلم زي اليهود اللي قاعدين تحت الصليب نحن حسبناه مضروبا مصابا من الله ومذلول خلي بالكم اليهود لما كان واحد يتصلب يفهموها بشكل ان ربنا غضبان عليه بدل سابه يوصل للمرحلة دي للعنة دي لأن الصليب لعنة عندهم ده يبقى ربنا فعلا غضبان عليه غضب الدنيا وقاصد يعني يطلعها فيه فهم اليهود افتكروا ان المسيح ده مجرم فعلا لانه رب لانه وصل للصليب فنحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مذلولا فهمناها كده وهو مجروح لأجل معاصينا يعني هو بيقول كل الدنيا افتكرت انه بياخد عقوبته وبياخد حقه من ربنا انما طلع انه مجروح لأجل فيها لأجل معاصينا احنا يعني الطبيعي انه مجروح لأجل معاصيه يعني القضاء يأخذ حقه قضاء الإلهي فإيه ده لازم عمل العم- أعمال الدنيا عشان يح- يوصل للصليب إنما السر المخفى بقى أنه مجروح لأجل معاصينا احنا مسحوق شوفوا الكلمة مسحوق لأجل آثامنا مسحوق دي طبعا مقصود بها النفسية بالذات عشان كده ليلة صليبه كان بيقول نفسي حزينة جدا حتى الموت الموضوع ما كانش آلام جسدية بس كان نفسيته متقطعة إن خيانة أقرب الناس وحمل خطايا البشرية كلها من آدم لآخر الدهور والفساد اللي في الطبيعة البشرية وكل أنواع البلاوي والخطايا اللي عملناها اللي محدش يقدر يقولها لأخوه كل ده هو بقى بيشيله في اللحظة دي فمسحوق تماما يعني مسحون كده لأجل, مع... لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه يعني إيه ربنا بيأدب إنما شايل أغلب التأديبات اللي المفروض تيجي علينا وحطها على المسيح لكي يصير لنا سلاما لابد أن يحمل هو التأديب فاهمينها فتأديب سلامنا عليه يعني التأديب اللي يجيب السلام شاله هو خده هو في ذاته عشان احنا نوصل للسلام من أقصر الطرق من غير ما نتأدب التأديب التمام وبحبره الحبر اللي هي الجراحات الشديدة الجروح الغويطة وبحبره يعني بجراحاته شفينا يعني اللي بيحصل ده عشان فيه الشفاء لينا طبعا الكلام ده غريب جدا متقال قبل المسيح بمئات السنين فواحد يسأل الأشعية هي إيه الحكاية أنت ليه ربطته بينا وإيه أصل القصة يقول له أحكي لك أصل الحكاية إيه كلنا كغنم ضلل مفيش حد ما ضلش كلنا هيحكي الحكاية بقى ليه الصليب احنا جبنا الصورة من الآخر هو متبهدل وبعدين ابتدى يقول ده عشاننا طب عشاننا ليه ايه القصة فيقول أصل كلنا كغنم ضللنا بعد ما قال غنم وراعي ويحمل الحملان طلع ان كل الغنم ده ما يستاهلش ملنا كل واحد الى طريقه فاكرين حكاية الطريق بتاعت امبارح ما حدش مشي في السكة الصح كل واحد مال الى طريق بره الطريق الموصل للسماء فكله رايح جهنم كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا التعبير ده تعبير يهودي بتاع الذبيحة الرب يضع الاسم على رأس الذبيحة كان زمان كده اليهودي اللي يعمل عملة يسحب خروف ويجي الهيكل ويقف قدام أبونا يحط إيده فوق رأس الخروف ويعترف تقوم الخطية تتنقل على رأس الخروف وال... والكاهن ينزل بالسطور على رأس الخروف عشان يضع الإثم على رأسه الذبيحة والدم يلطخ ال- المعترف يغطيه فيطلع من الهيكل شايل دم بس مرتاح نفسيا ان الخطية اتشالت راحت فين في الخروف ده فاهمين فالرب وضع عليه اسم جميعنا طلعت القصة مش خروف بقى لأول مرة يتقال ان الاسم مش هيشيله خروف ولا ثيران ولا عجول ولا تيوس لا ده هيتحط على هذا العبد الذي يعقل ويتعالى ويتسامى جدا شوفوا قد ما هو طبعا اللي شاف المسيح له المجد في حكمته في كلامه في أمثاله في ودعته بيرفكت حلو جدا وبعدين في الآخر يبقى ده مصيره يعني ازاي مع كل الكلام ده والتسامي والرقي والجمال ده يبقى في الآخر مشوه كل التشوه ده الرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم الظلم في الدنيا ملوش آخر فبرضه الظلم بيوجع جدا فكان لازم المسيح يتظلم ما كانش ينفع يموت موتة ما فيهاش ظلم لأنه لازم يبقى فيه ظلم وما فيش واحد مظلوم يقدر يحط عينه في عينين المسيح مفيش حد يقدر يتهم ربنا بالظلم أبدا لأنه هيقول له أنت يا ابني ظلمتني أضعاف أضعاف لو أنت شايفني ظلمتك في ظروفك إنما أنت بخطاياك ظلمتني أضعاف أضعاف كل واحد اتجرب تجربة قاسية جه في باله في لحظة يقول له ربنا ظلمتني أنا ما استاهلش كل ده يقوم ربنا يقول له وأنت ظلمتني أكتر ظلم طب قدام الظلم ده كله طبعا براكتيكالي كمان في المحاكمة ظلم فاحش اللي يقرا المحاكمة يتفرس من المهزلة اللي بتحصل خمس محاكمات كلهم غلط كلهم بالليل والقانون الروماني كان يمنع المحكمة في الليل إنما كله كان بالليل اتنين عند اليهود وتلاتة عند الرومان والخمسة طالعين بقرار إعدام ولا محكمة فيهم فير ولا محكمة بيلاطس حب بس يقرب من الحق هاجوا عليه الدنيا كلها فغسل ايده وقال اعملوا اللي انتوا عاوزينه يعني شوف اللي يدخل محكمة وياخد حكم ظلم بيبقى انما ايه رايكم خمس محكمات في ليله واحده كلهم ظلم وظلم ايه من براءه لاعدام يعني مش مش سنه ولا اتنين ظلم ظلم فظيع طب قول حاجه يا رب انت قول حاجه دافع عن نفسك بيلاطس نفسه قال له الا ترى كم يشتكون عليك يعني بيلاطس حاسس انه بريء قول كلمة انت لو قلت كلمة هتتبرأ انت احسن واحد تدافع عن نفسك مفيش محامي يقدر يتصدر لك اليهود كلهم يقطعوا رقبته فحامي عن نفسك بولس وقف الموقف ده بولس حامى عن نفسه دافع عن نفسه ما كانش عشان يهرب من الموت لكن المسيح قدام المحكمة يعمل ايه ما يقدرش حامي عن نفسه ليه ما هو احنا اللي جبنا وشه الارض لو هو دافع عن نفسه وطلع براءه هنروح كلنا جهنم فلازم يفضل ساكت ولازم الظلم يكمل ولازم المحكمة تكمل للآخر ويفضل هو ساكت ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فم ده السكوت عن الدفاع ساعات أصعب من الظلم نفسه عشان واحد يسكت يبقى معاه كل الحق ويفضل ساكت ده دي صعبة جدا لكن ده ظلم ومرضاش يتكلم أبداً لم يفتح فم كشاة تساق إلى الذبح وطبعا دي إشارة يهودية دقيقة كان العيد عند اليهود كده كان يوم حد الزعف كل عيلة زي عد... النهاردة حد الزعف بنجيب زعف كان زمان عند اليهود يوم حد يوم 14 10 نيسان ده كل عيلة مقتدرة تطلع بره تسحب خروف ويدخلوا من باب الضأن في باب في أورشليم اسمه باب الخرفان يدخلوا طوابير ففي اليوم ده كل اليهود اجتمعوا داخلين بخروف واحد بيزفوه وبيقولوا له أصرنا في الأعالي فهمتوا حد الزعف لعيد كل العائلات اليهودية الغلابة بالذات اللي ما يعرفوش يجيبوا خروف بقوا ألافات مؤلفة داخلين بالخروف اللي في إيديهم وهم مش دريانين بس هو فاهم أنه شاء تساق إلى الذبح ودخل من الباب بتاع الخرفان على الهيكل على طول وقعد بقى الأربع أيام مستني لأنه كان يدخل 10 نسام ويتذبح 14 نسام من حد الزعف للجمعة العظيمة هي دي الفترة بتاعتنا كشاة تساق إلى الذبح كنعجة صامتة حتى حتى لو نعجة ما بتطلعش صوت أمام جازيها جازيها اللي بيجزها يعني لم يفتح فم يعني كأن أشعية الموضوع ده وجعه قوي عمال يكرره ما فتحش بقه ما رضاش يتكلم المسيح اللي كان بيتكلم كتير وبيوعظ كتير وكل كلامه مقنع وقوي جدا ويتكلم بسلطان وليس كالكتبة الليلة دي ما قالش كلمتين ثلاثة فيش غير موقف معين خلاه لازم يتكلم عشان يشهد انه ملك عشان ما حدش يتشكك فيه بس مملكته مش من هنا مش من الدنيا دي وسكت تاني لان لازم تكمل القصه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه من الضغطة ومن الدينونة أخذ يعني إيه كان عليه ضغط فظيع جدا ودينونة العالم كله اتحطت عليه في اللحظة دي الدينونة يعني ايه حكم الدينونة البشر كلهم مستحقين الموت أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود موتا تموت دينونة هو خدها بقى على نفسه دي وفي جيله يبقى واضح انه مش بيتكلم عن أشعية ها أشعية اكتشف وفهم ان الكلام ده مش هيحصل في أيامه قال بس في جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضرب من أجل ذنب شعب يعني إيه في زمنه محدش هيستوعب أن مثل هذا ممكن يموت تعرفين اليهود كان عندهم اعتقاد أن المسيح ما ينفعش يموت مرة قالوا كده للمسيح قالوا له احنا فاهمين أن المسيح لو جه مش هيموت انت ليه بتقول انك هتموت فبيقول في جيله من كان يظن أنه سيقطع من أرض الأحياء يقطع يعني يموت هيسيب أرض الأحياء إزاي إذا كان هو المسيح يبقى مش مفروض يموت ففي جيلهم ما كانوش مستوعبين بدل مات يبقى مش المسيح حسب خيالهم لأن فكرة القيامة ما كانتش واضحة أنه ضرب من أجل ذنب شعبي أن كل الضربات دي من أجل ذنب الشعب وعشان يكملها أشعية بقى كمل الصليب لآخره فلقى ان المسيح بينزل من على الصليب هيحطوه فين ده محدش يقدر ياخده عنده هيتحط فين جعل مع الاشرار قبره يعني ايه ما هو مصلوب بين للصين واحد على يمينه واحد على شماله فبيموت حتى في موقف مهين جدا مع أشرار يموت لكن مع غني عند موته يعني ايه فاكرينها بقى شوفوا الدقه هو مات وسط الأشرار وجايين يدفنوه كانوا هيدفنوه مع إيه مع الأشرار ما اللصوص دول بيرموهم في أي حتة من القبور اللي ببلاش دي في قبور كده الصدقة كده عند كل الناس فكان هيترمي مع الأشرار جه اسمه إيه آه يوسف الرام لحق الموقف راح جري استأذن عاوز اخد جسده عاوز ادفنه عندي لان راجل كبير وغني و مركز أم بيلاطس اداله إذن فمع غني عند موت عشان لحسن يقولوا الأغنياء ما لهمش في المسيح لا الأغنياء ليهم في المسيح كله ليه في المسيح الأسرار ليهم والفقراء ليهم والأغنياء ليهم فمع غني عند موتي على طبعا خلصت القصة كده الدفع طب وبعدين أشعيا واقف لسه مش مصدق من صدق خبرنا مش معقول اللي بيحصل ده على أنه لم يعمل ظلما يعني تاني بيشهد بالثلث انه ده مظلوم وما عملش حاجة يستاهل عليها كده لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش خلي بالكوا التهم كانت على كلامه اللي يقرا المحكمة وقفوا اليهود يتبلوا عليه ويقولوا ايه سمعناه بيقول ههد الهيكل وابنيه تاني سكت هو قال كده طبعا كان يقصد هيكل جسده انما طبعا لما يهودي يقول ههد الهيكل يبقى ارهابي فتتمسك عليه فلما سكت اتمسكت عليه التهمة ان هو هيقوم بثورة ويهد الهيكل لكن الشهادة للحقيقة لم يكن في فمه غش طلع كل اللي بيقوله مظبوط وما كانش غشاش في ولا كلمة أما الرب أما الرب يعني السؤال بقى هو ربنا واقف يتفرج على الظلم الفاحش ده ربنا قاعد في السماء بيتفرج على المهزلة دي مش معقول يعني ربنا اللي بينصف المظلومين يشوف قصة من هذا النوع ازاي الذي تسامى وتعالى وارتقى جدا في الاخر يبقى فريسة للأشرار بالمنظر ده لا ده مش بس كده ده مش ربنا بيتفرج ده ربنا مبسوط أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن دي اللي خد منها بولس كلمته المشهورة الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء فالرب لا كان مسرورا بما يحدث طبعا في ناس بتصورها ان ده الاب لا الاب والابن والروح القدس إله واحد إنما شفقة على البشر وحبا في خلاص البشر كانوا مستنين الساعة دي من أجل هذه الساعة قد أتيت فموضوع مسرة الآب الآب فرحان أن البشرية هتتحرر من اللحظة دي وأن الدم هيغطيهم إلى الأبد فتركه يسحق بالحزن وكان دي الكلمة اللي قالها ربنا يسوع على الصليب لماذا تركتني الإجابة إيه لأن الرب سر أن يسحق بالحزن عشان كده المسيح يقول ليه سبتني يقول له ما احنا متفقين ما احنا متفقين عشان نفرح بقى نفرح بكل البشرية بعد كده أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن لو جعل نفسه ذبيحة اسم ده تعبير غريب جدا لأن ذبيحة الاسم ليها كرايتيريا في سفر اللويين يا خروف يا نعجة واخدين بالكم ما ينفعش غير كده لكن واحد يجعل نفسه ذبيحة اسم ايه ده بقى ما جاتش في دماغ ولا يهودي قبل كده ان واحد يتبرع انه يبقى هو ذبيحة اسم ذبيحة اسم ده تعبير مشهور عند اليهود لو جعل نفسه إن جعل نفسه ذبيحة اسم يرى نسلا تطول أيامه يعني إيه لو عملها صح وبقى ذبيحة الاسم هيطلع نسل بعد كده لن يموت أبدا فهمتوا فتحت الأبدية خلاص لأن المسيح جعل نفسه ذبيحة اسم سيأتي النسل بعده الأجيال كلها لا تموت يطول أيامه يعني إيه مش طولة العمر الأبدية خلاص الأيام لا تنتهي بعد الفداء لأن المسيح فتح بابها ومسرة الرب بيده تنجح الوحيد اللي هيتمم مسرته دي تفكرنا بالآية المشهورة بتاعت إيه هذا هو ختم الذي به سرت ولا واحد في الدنيا عجب ربنا ولا واحد أما المسيح له المجد قال هو ده اللي هيفرحني فرحك ليه سر أن يسحقه بالحزن ليه مسرة الرب بيده تنجح الخطة هتكمل إيه الخطة هرجع كل البشرية اللي الشيطان سرقهم هيرجعوا يرجعوا بالإيمان طبعا بس يعني هيصلح كل الخسارة اللي حصلت من تعب نفسه يرى ويشبع بيتكلم لسه عن العبد البار ها العبد البرفكت المسيح له المجد يرى ايه بقى ما مات لا ما مات هو مات بس ما مات يا شيخ حيرتنا يعني ايه هو لسه هيشبع ما انت قلت ان هو اتسحق ومات واتدفن مع غني عند موته والموضوع فيها قبر لسه فيها يرى ويشبع فاهمين الاشاره الله ده لسه هيشوف ايوه هيشوف لانه هيقوم ويشبع هيشبع طبعا يشبع يعني ايه ساتسفايد يعني المسيح هيبقى فرحان فعلا بعد قيامته كان فرحان جدا انه تمم الفداء فمن تعب نفسه يرى ويشبع يتفرج بقى على التلاميذ وهم بينشروا المسيحيه وعلى السلطان على الشياطين وعلى طابور الشهداء بالملايين وعلى السماء اللي فيها تسبيح مستمر من تعب نفسه يرى ويشبع وعبدي البار ده مين اللي بيتكلم الآب السماوي مش كده بيقول عبدي لأن عشان كده كان بيقول إلهي ها بولس قالها لنا قال لنا أخذ صورة عبد عشان حدش يتلخبط في الكلمة ولا يتخض لأن كلمة البار تلخبطنا مع كلمة العبد ما هو لو عبد يبقى شرير أو بطال إنما عبدي البار يبقى ربنا يسوع وعبدي البار بمعرفته شوفوا المعنى ده يبرر كثيرين يعني اللي يعرفه يتبرر طب والناموس والفرائض والذبايح والسبت وراس الشهر والصيامات القصة الجديدة دلوقتي ايه اعرف الرب تتبرر بمعرفته يتبرر كثيرين طب وإن كان على خطاياهم البلاوي اللي عملوها آثامهم هو يحملهم هيبقوا ازاي أبرار وحياتهم كلها شر معلش إن كان على آثامهم هو هيشيلها إنما قد ما هيعرفوه قد ما هيبقوا أبرار قالها بولس في فيليبي وقال إيه قال حسبت كل الأشياء نفاية لكي أربح المسيح أعرفه وأوجد فيه وليس لي بري مش عاوز بر تاني بل البر الذي بالمسيح أنا عاوز البر اللي بيه هو بمعرفته بالإيمان لذلك أقسم له بين الأعزاء يعني إيه الأب بقى بيقول له تعالى بقى خلاص تعالى خد مكانك عن يمين العظمة تعالى ارتفع فوق كل الأعزاء والرؤساء الأعزاء دول اللي هم إيه ملائكة ورؤساء الملائكة وال... كبار قوي ومع العظماء يقسم غنيمة يعني ده راجع من حرب إنما هيبقى هو اللي بيقسم بقى يعني هو صاحب الغنيمة صاحب الثروة كلها لأنه من, من أجل أنه سكب للموت نفسه شفتوا المعنى برضو سكب للموت نفسه عشان ما حد دي اللي قالها ربنا يسوع لي سلطان أن أضعها حتى أضعها زي أسكبها بالظبط ولي سلطان أن أخذها أيضا يعني المسيح داخل يحط نفسه في الموت بإرادته بمزاجه سكب للموت نفسه طب ده ازاي ده اليهود هم اللي موتوه أو الرومان لا إنما هو سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه يعني اتحط ضمن المجرمين في العرف مش مهم برضه مش مهم وهو حمل خطية كثيرين ليه مش بيقول خطية الكل طيب هو قال قبل كده انه كلنا ضلينا وهو مات عشاننا كلنا انما دلوقتي بيقول في كتير هيتمتعوا بالغفران كل ولا الكتير الغفران معروض على الكل انما مين اللي هيتمتع بيه كثيرين من الذين يؤمنون ويعتمدون ويتبرروا بمعرفته انما هيفضل ناس برضه بعد كل اللي عملوه مش عاوزين فيقول حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين ادي بقى الشفاعة الكفارية شفع في المذنبين يعني ايه يعني وقف يكفر عنهم كلهم يغطي خطاياهم دي شفاعة خاصة بالمسيح وحده دي اللي قالها العهد الجديد لنا شفيع واحد لنا شفيع عند الله الآب وعشان نفهم معنى الشفاعة هنا دي شفاعة غير بتاعة العذراء والقديسين شفيع عند الآب وهو كفارة لخطايانا يعني هنا اسمها شفاعة كفارية الوحيد اللي يشفع بدمه يعني ايه بيكفر عن خطايا العالم بدمه انما الباقي ده كله توسل فاهمين ازاي العذراء تتوسل وابراهيم يتوسل لكن هما مش بدمهم هنا شفع في المذنبين يعني كفر عن ذنوب البشر بدمه هو خاص عشرات من الآيات دي استشهدوا بها كتاب العهد الجديد من جمالها